ازيكم يا جماعه عاملين ايه البنزين غلي قوي وللاسف العربيات بتغلى تاني نتيجه الاحداث اللي بتحصل والحكايه بقت غاليه فتعالوا نتكلم في استهلاك العربيات الفعلي بكل انواعها الكهرباء الريف الهايبريد والاحتراق الداخلي بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده اكتر من 60% من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده دلوقتي مش مشتركين في القناه فمن فضلك اشترك في القناه وشجعني يلا بينا طيب الموضوع بقى جد جدا لتر ال 95 بقى ب 24 جنيه لو انت هتحط في عربيتك التربو الاحتراق الداخلي هتملى مثلا آه، آه، 60 لتر في آه، 24 ادي 240 و1200 1440 جنيه الملوى بقت غاليه جدا والزياده كانت كبيره وكمان للاسف شايفين اسعار العربيات عماله بتغلى ورجع ال overprice نتيجه الاحداث اللي بتحصل ولكن بتهيألي بتهيألي آه، شكلها كده هتهدى قريبا وقت تسجيل الفيديو عشان تبقوا عارفين بس وهنشوف هبوط تاني لل- للعمله ورجوع للانتظام لحد ما ده ده ده, ده اللي انا متوقعه واضح كده انه في اتجاه للتهدئه ده برضو وقت التسجيل وكنت حاجه قلتها لكم قبل كده نتيجه اللي بيحكمهم سعر البترول بس كده هو طلع اتكلم الكلام ده وقت التسجيل النهارده 11 مارس طلع اتكلم واتهد يعني ما علينا مش هنتكلم في السياسه دي مش قصتنا خالص طيب آه، لو انت عايز توفر اكتر حاجه هتجيب عربيه كهرباء اكيد مفيش شك في كل حاجه عربيه كهرباء آم، لو هتحسب سعر الكيلو وات في البيت عندك حوالي 2 جنيه لو انت في شريحه عاليه فهت لو انت عربيتك مثلا 100 كيلو وات وعمرك ما هتشحنها من الصفر هتشحنها من 20 ل 80% يعني هتشحنها 60 60% بس من الشحنه الاجماليه يعني 60 كيلو وات في 2 جنيه 120 130 حسب الشريحه اللي انت فيها فطبعا الشحن المنزلي رخيص الشحن الخارجي غالي جدا سعر الكيلو وات ضرب فيه وبقى غالي واللي بيجيب عربيه كهرباء هو اللي يقدر يحط نقطه شحن في بيته يعني عنده الامكانيه ان هو يبقى عنده شحن منزلي آه، عربيه بروتوكول صيني بروتوكول هندي بروتوكول اوروبي مش فارقه ليه لانه اماكن الشحن والمحطات اللي فيها الشواحن ما زالت قليله وده ودخلت المحطه ولقيتها ما فيهاش كهرباء لقيتها قاطعه ولقيت في عربيتين قبلك يبقى انت رحلتك انتهت فالشحن السريع عندنا كمان ما هواش واقعي وما هواش حاجه اتكلمت فيها كتير قوي يعني فعليا مفيش شحن سريع اصلا انت مش هتخش تلاقي ال 150 ولا ال 100 كيلو وات اللي الناس النهارده في BYD مطلعين آه، آه، شواحن ميجا ونص ميجا ونص تشحن العربيه في خمس دقائق بس طبعا ف عشان تبقوا عارفين الشحن السريع الطاقه السريعه مضره للبطاريه battery management systems بتبقى شغاله full time عشان تبرد البطاريه عشان ما يحصلش اللي بيسموه ال thermal runaway حاجه اتكلمت فيها كتير قوي لما كنت بنتكلم على Donut Lab والبطاريه solid state بتاعتهم اللي احنا لسه عاملين الحلقه بتاعتها من كام يوم كده عشان كل يوم اتنين انتوا عارفين القصه بتاعت Donut Lab بس بلاش اسرح في الموضوع طيب يبقى الكهرباء بتكلف اقل حاجه اكيد وصيانتها تقريبا ملهاش وجود الحاجه اللي في العربيات الكهرباء اللي اتكلمنا عليها كتير اللي مكلفه شويه هو ممكن تاكل فرد الكاوتش نتيجه الوزن فممكن يكونوا بيتاكلوا اسرع وممكن تحتاج تغيرهم اكتر وهم اكيد غاليين لان الفرد الكاوتش للعربيات الكهرباء معمول انها تتحمل الاوزان الكبيره ولكن كلنا عارفين ان العربيات الكهرباء آه، حتى لو انت عندك عربيه مداها 810 820 زي ما بنشوف الايام دي في عربيات كتير احنا بنجيبها من خلال شركتي اوتو فورسا تقدر ت- يعني توصل للمدى ده لكن برضه للي زيي بيح- بيقلق عنده range anxiety يمكن لما اشوف ال 1000 كيلو وابقى سايق مثلا طريق آه، آه، طاير عليه طريق سريع ما بقاش مذلول وواصل بخمسة وستة وسبعة المية لأن في cases كتيرة كده ممكن أقولها لكم مثلا واحد احنا كنا بايعين له EQS 450 Plus آه، سافر الجونه شاحن 100% سافر الجونه وصل ب 7 8% انا ما اقدرش اعمل كده في ناس تقدر في ناس اتعودت انا مش منهم وانا من النوع اللي هو ما اقدرش ابقى ساعة يعني ما عنديش عندي حته ال range anxiety ولسه شايف آه، ان المدى لما يوصل لحاجات اكبر شويه ممكن نبقى ايه نتكلم ولكن كعربيه تانية وكعربيه اولى وعندك شحن منزلي بتنفع اكيد فدي ارخص حاجه تقريبا ملهاش صيانه تقريبا تقريبا يليها آه، العربيات ال ال ال REEV وهنقف نتكلم عليها لانها ابتدت تنتشر قوي وانا عارف ان انتم مهتمين بال بال بالاستهلاك الفعلي وكان في ناس طلعت قالت كلام مش دقيق للاسف وكله كده على بعضه مش مظبوط وانا عندي التجربه الواقعيه اللي هحكيها لكم ال REEV هو زي ما انتم كلكم عارفين عندك موتور احتراق داخلي شغال generator فقط يعني اللي بيدفع العربيه هو الموتور الكهرباء او موتورين وهنتكلم بصفه خاصه عن تجربتي انا الشخصيه مع عر- واحده من العربيات اللي عندي اللي هي ال Deepal ال G318 فبالتالي نتكلم على ال experience دي اه, آه بيوفروا لو انت قارنت ال Deepal G318 بعربيه من نفس المقاس ونفس القوه المكافاه هتلاقي انها تقريبا جايه في ال X5 ال M40 اللي بتولد تقريبا 380 حصان و540 نيوتن متر على قد ما انا فاكر دي الارقام كده من من top of my head زي ما بيقولوا قصاد ال Deepal 427 لا الرب- مش عارف ليه دايما الرقم ده مش آه 434 او 27 مش فاكر و572 نيوتن متر وفي نفس المقاس ولكن اتقل شويه بس مش اتقل كتير نتيجه ان البطاريه اللي فيها ما هياش كبيره قوي لانها آه REEV وفيها موتور احتراق داخلي توربو 1500 هو اللي بيولد التيار للمنظومه لو انت عملت المقارنه ما بين ال X5 ال 3000 CC ال straight 6 بتاع BMW هتلاقي ان استهلاكه بيلمس في العشرات او اقل شويه ممكن في الحدود دي آه، فبالتالي ال- ال REEV في نفس المقاس لان لازم تقارن آه، زي ما بيقولوا apples to apples يعني تقارن حاجه باقرب حاجه ليها مقاس و power وكله هتلاقي ان ال REEV ده من الاستهلاك الواقعي ليا انا ممكن بتتكلم في ستة ونص ستة وخمسة وفي ناس بتوصل لستة وتحت الستة كمان ففي توفير كبير في طبعا توفير من 35 ل 40% من فاتورة البنزين ولو انت حسبتها على الشهر وعدد الكيلومترات اللي انت بتعملها فهتلاقي الريف اكيد بتوفر مبلغ مش قليل في البنزين بالنسبه لصيانتهم وصيانه الديبال مثلا من ضمن الكلام انت هتعمل صيانه على ال 5000 الاولانيه وسالتهم ال 5000 للاحتراق الداخلي ده على كلامهم ال 5000 اللي على الاحتراق الداخلي دي ممكن تشوفها بعد فتره طويله جدا مش 5000 كيلو فعلي للعربيه ممكن بقى تشوفها 6 او 7 وبالتالي الصيانه اللي بعدها هتبقى بعدها مش عارف بقد ايه بعدها ب 10000 كيلو على كلامهم اعتقد وز- وزيت فلتر برضو وخد بالك برضو في ال REEV انت ما بتحملش على الفرامل لان في regen لانه اللي بيدفع العربيه هو الموتور الكهرباء فبرضو التحميل على الفرامل والديسكات مفيش تقريبا ما عندكش نقل حركه فما عندكش تهالك في اجزاء كتيره غير ان الموتور الاحتراق الداخلي ما بيشتغلش ما بيوصلش نفس العدد اللفات العالي هو معمول ان هو يوصل لل optimum torque العزم ال ال الافضل بالنسبه له مش بي redline زي اي موتور احتراق داخلي ف overall هتلاقي استهلاكه كويس وممكن اديلكم مثل بس عشان نخلص موضوع ال ال الكلام الكتير اللي اتقال اللي هو مش مظبوط وانا بقول لكم من واقع ال- التجربه طلعت رحله عشان بيتكلموا على ال high speed الس- ال- ال- ال- القياده السريعه جدا القياده السريعه جدا طلعت على طريق آه، بدون ذكر فين هو وكنت ماشي اكتر بكتير من السرعه القانونيه اللي هو كانت 120 آم، يعني وصلت ل 160 وزي ما بيقولوا sustained يعني ثبت على م- سرعه عاليه قوي حبيت اشوف الاستهلاك حطيتها في speed mode كنت بادي بالبطاريه 73% تمام وقطعت 60 كيلو رايح جاي يعني 60 اجمالا مشوار وسايقه كله على سرعه عاليه ما عدا لما بتخش في المناطق السكنيه وما غيرتش حتى ال mode سبتها speed مع انه مفروض في العربيات ال range extender او ال- اللي بتشتغل بالمنظومه دي او لما تخش حته مزدحمه زي كوبري زي تقلبها كهرباء بتطفي الاحتراق الداخلي خالص ودي احسن حاجه فيها الكهرباء فبالتالي بتستفيد بتعظم المدى بتاعك الكهرباء معمول للزحمه قوي وبتحبها قوي والبنزين بيبقى سيء جدا جدا في الزحمه فده اختيار منطقي ابتديت الرحله ب 73% والاستهلاك في الاول كان 7.6 من 10 قلت يا ووصل 8 كمان على اخر الرحله كان وصل 6.5% 6.5 لتر لكل 100 كيلو والبطاريه وصلت 83% شحنتها 10% في speed mode اللي هي بت بت بت يعني مش بتفاضل لنوع معين من البنزين او الكهرباء هي شغاله على الاثنين وخدوا بالكم العربيه فيها شويه حاجات ذكيه ال 318 دي انها آه، مش دايما four wheel drive بالعكس هي دايما rear wheel drive الدفع الخلفي لما بتحتاج power بتلاقيها شغل اربع عجلات وبتحسب ال state of charge بتاعت البطاريه لكن الموضوع اقتصادي جدا وفعلا ممكن تشوف 900 و 950 كيلو في التانك الواحد اللي هو تانكها 60 لتر او اقل شويه اعتقد 60 لتر بالظبط فالمقارنه بمقاس لمقاس والقوه القوه هتلاقي فيه وفر من 35 ل 40% حسب اسلوب قيادتك ومكان قيادتك كمان يبقى لنا حاجتين ال plug-in hybrid ال plug-in hybrid اللي هي مثلا زي ال Leopard 5 ال Lynk & Co 900 اللي فيهم بطاريات كبيره ولكن فيهم موتور احتراق داخلي بيلعب غالب الوقت دور ال generator بيولد طاقه للعجلات الكهرباء لكن ممكن الموتور الاحتراق الداخلي كمان يتدخل ويدفع العربيه دي اللي بتعمل كل حاجه ولكن هتلاقي برضو ممكن توصل لاستهلاك كويس قوي مش هيفرق لانه برضو في غالب الوقت هتلاقي الموتور الاحتراق الداخلي شغال شاحن فقط ولو احتجت ال power الشديد هتلاقيه نزل معاك مع العجل اه تكاليفها اغلى شويه لانه ولان انت عندك gearbox برضو بيدفع العجل ولكن مش فرق كبير الفكره ايه دايما بقولها لكم ان البطاريه تكون كبيره لو انت حاطط plug-in hybrid او hybrid system والبطاريه صغيره ما عملتش حاجه وده يجيبنا لل hybrids العاديه اللي هي متواجده الايام دي برضو ابتدت تزيد آه مش ال mild hybrids ال hybrids في فرق كمان لان في ال mild hybrid مثلا امثله عربيات مرسيدس فيها بطاريه صغيره جدا مؤخرا شفنا ال Cupra ال Formentor نازله ب mild hybrid اخيرا واتريقت شويه على الموضوع عشان انتوا عارفين السف بتاع الموتور ال 1000 وربع ما علينا مش هخش تاني في الموضوع مش هسرح لو انت بتتكلم على hybrid زي ال MG HS زي ال Haval ال H7 زي ال Haval ال H6 برضو اللي فيها اللي بيسموها هافو هافو في الصين أم، هتلاقي هل في تحسن في الاستهلاك مش قوي فرق مش كبير قوي زي ما الناس فاكره بس هي التجربه ألذ ليه لان فيها more power more power و torque فهتلاقي العربيه حاضره اكتر مش شرط من الثبات وكنت تتفرجوا على ال videos بتاعه التسارع تعرفوا الفرق ما بين ال Haval العاديه وال Haval ال hybrid مثلا لكن في شويه وفر بس مش كتار قوي كنت عملتها لكم باستفاضه في ال Qashqai ال e-Power لقينا الفرق ما بين 6 و8 ل 6 و6 6 ونص فرق صغير قوي البطاريه صغيره بتفضى بسرعه بتضطر تتشحن بسرعه من الاحتراق الداخلي لان النظام مقفول ما عندكش امكانيه شحن البطاريه من الخارج لانها بطاريه صغيره حاجه كده زي فورمولا 1 اللي فيكو بيتابع فالنهايه هي مش موفره قوي لكن بتدي لك القوه الاظرف والالذ أه بس ف ما زلت شايف ان الحل ب- للناس اللي ما عندهاش امكانيه شحن في بيوتها ما زالت ال range extenders هي اكتر عربيات ممكن تقص من فاتوره البنزين اللي بقت كبيره وهتزيد لسه تاني احنا عارفين ان في اتجاه لشيل الدعم من على البترول ده واقع فانا شايف انها ما زالت الامثل ما زالت ال ال ال الحته ال sweet بتوفر بنزين ليها مصاريف صيانه بس مش مكلفه قوي زي الاحتراق الداخلي برضه وبتشيل من فاتورتك من 30 ل 40% من فاتوره البنزين ده رايي في الموضوع بصراحه اعملوا like و subscribe وشجعوني بس كده سلام